رب غفار
احنا دلوقتي في قرية اسمها قرية الجوادية آه، مركز بالقاس بمحافظة الدقهلية هذه القرية هي القرية التي ولد فيها آه، القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي سنة 1939 في شهر آه، فبراير آه، هذا الرجل آه، ظهرت موهبته آه، منذ طفولته على الرغم أنه كان كفيفا يعني هو ولد آه، مكفوف وفاقد البصر ومع ذلك الأسرة اكتشفت أنه الشيخ أحمد أبو المعاطي آه، كان موهوبا في آه، حفظ القرآن الكريم آه، ولذلك آه، والده وأسرته اكتشفوا هذه الموهبة مبكرا وأرسلوه إلى آه، يعني كتاب آه، تابع لقرية مجاورة لقريته آه، اسمها قرية بدوائي آه، الشيخ الذي كان يعلمه اكتشف ايضا هذه الموهبة عند الشيخ احمد ابو المعاطي وهو طفل صغير ولذلك ميزه كثيرا عن آه، اقرانه والشيخ احمد ابو المعاطي آه، قبل ان يتم العاشرة من عمره آه، تم حفظ القرآن الكريم في هذه القرية اسمها قرية بدوي زي ما قلت لحضراتكم تم حفظ القرآن الكريم كاملا ويعني مش بس حفظ القرآن الكريم وإنما كان موهوبا في الصوت وكان موهوبا في الأداء وكان موهوبا في التلاوة وبدأ بقى الاهتمام بهذا الشيخ أو بهذا الصبي الصغير اللي آه، كانوا بيطلقوا عليه كلمة شيخ منذ طفولته مما آه، شجعه كثيرا على ان هو آه، يعني آه، يكون نابغا في التلاوة وفي تجويد القرآن الكريم هذه القرية آه، الجوادية آه، قرية يعني مشهورة بالتعليم على الرغم من آه، قلتها ويعني لأنه آه، عدد سكانها لا يزيد عن 6000 أو 7000 نسمة آه، إلا أنه التعليم منتشر فيها آه، كثيرا وفيها بيسموها يعني آه، قرية القصور آه، لكثرة القصور التي كانت آه، فيها آه، بالإضافة إلى أنه آه، هذه القرية آه، قرية زراعية وجميلة جدا وأهلها آه، مشهورين بالطيبة ومشهورين بحفظ القرآن الكريم أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضراتكم شفتوا آه، انه هنبدأ هذه الحلقات من اعلام الامة آه، عن آه، شيخنا وحبيبنا الغالي آه، الشيخ احمد ابو المعاطي آه، رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا انا اقول لحضراتكم على حاجة كده جميلة آه، طرفة جميلة آه، حصلت في آه، آه، عندما يعني عملت في هذا آه، الموضوع موضوع الشيخ احمد او المعاطي آه، انا طبعا في سيرت فيه كده اسطوانه آه، كنت شاريها آه، للشيخ احمد ابو المعاطي آه، لص- في سوره طه وكانت عجباني جدا يعني كل شويه آه، افتح آه، ال- السي دي اللي عندي واسمعها فبعدين ال- الشيخ محمود حسان اخي الحبيب آه، مدير عام القناه آه، قال لي يا استاذ محمد انت آه، عملت حاجة عن الشيخ احمد المعاطي فقلت له آه، لسه يا استاذ محمود آه، فقال لي طيب ما تعمل آه، موضوع عن الشيخ احمد المعاطي وبعدين خد بالك بقى من اللي حصل آه، بيقول لي ايه بيقول لي ده كان والدي بيحبه فانا حطيت دي في قلبي قوي وقلت انا يعني يوم ما اعمل هذا الموضوع هفتكر الكلمة اللي قالها لي آه، اخي محمود حسان آه، ده والدي كان بيحبه بعدين آه، قبل فترة قبل إذاعة آه، هذه ال- الحلقات آه، فأنا واقف قدام القناة بالليل كنا في وقت متأخر شوية حوالي الساعة 12 أو واحدة بالليل ومعايا آه، أخويا آه، حسن حسان آه، فبقول له أنت عارف أنا هقدم مين آه، الحلقة اللي جاية آه، قال لي مين فقلت له ال- الشيخ أحمد أبو المعاطي آه، تصوره قال لي إيه قال لي ده والدي كان بيحبه اعمل بقى الربط ده آه، الاستاذ محمود آه، من فترة طويلة قال لي ده والدي كان بيحب الشيخ أحمد أو المعاطي أنا ما قلتش ليه أستاذ حسن ما قلتلوش هذا الكلام خالص لكن أنا بقول له أنت عارف إحنا هناخد مين في عالم الأمة قال لي مين فقلت له الشيخ أحمد أبو معاط قال لي ده والدي كان بيحبه شوف الربط يعني ال- شوف آه، أنا بقى ليا آه، تأملات في الحاجات دي لما بتحصل كده ليا تأملات فيها أكمل لحضراتكم الأول فحسن آه، قعد يحكي لي إيه يحكي لي قصة ال- يعني العشق أو قصة ال- الحب لي من والده آه، ووالد الشيخ محمد طبعا ووالد الأستاذ وهبة ووالد هذه الأسرة المباركة الحاج إبراهيم حسان آه، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آه، يكفي أنه آه، الحاج إبراهيم حسان آه، الله يرحمه آه، أنجب لنا آه، هذا العالم النابغة آه، الذي أحبه الملايين في مصر وفي الوطن العربي والإسلامي آه، أخي فضيلة الشيخ آه، محمد حسان وهذه الأسرة الطيبة المباركة آه، بعدين آه، حسن آه، فضل يحكي لي بقى ايه يحكي لي قصة وفاة والده وكيف انه كان آه، متعلقا به وبعدين وهو بيحكي آه، اتخنق وبكى وبكيت ايضا آه، انا وهو آه، عرفت آه، حاجة آه، والله يا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي وأبائي وأمهاتي اللي بيشوفوني دلوقتي آه، يعني أنا حطيتها في بالي وقلت لازم أحكيها للناس وأعرفها للناس إنه شوف البر خد بالك بقى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما آه، البر بر الوالد فضل إلى حبايب الوالد يعني ال- الأستاذ محمود حسان والأستاذ حسن آه، لما بيقولوا لي ده أبويا كان بيحبه ها حسيت بالبر حسيت ببر يعني هذه الأسرة آه، لوالدهم ومن برك لوالدك ومن برك لوالدتك إنك تبر من كان يحبه والدك أو والدك يعني من البر كده إن إحنا نحب أصدقاء الوالد ونحب قرايب الوالد والوالدة ونحب جيران الوالد اللي كان آه، بيحبهم ونفضل نوصل هؤلاء الناس صلة للوالد فحب ال- ال- الجماعة دول للشيخ أحمد أبو المعاطي تعرفوا نبع منين نبع من حبهم لوالدهم فدي حاجة أثرت في نفسي كثيرا إن شوف يعني الفتح اللي الإنسان آه، بيحس بيه من الله سبحانه وتعالى خد بالك إن له أسباب موضوع مش موضوع قليل آه، ولا موضوع بسيط هذا الفتح الرباني عليك سواء بعلم أو سواء بمال أو بأبناء صالحين أو بنات صالحين أو زوجة صالحة أو بمنصب أو بحب للناس كل الكلام ده له عوامل من هذه العوامل برك بوالديك ولذلك لما تحس بتوفيق اعرف ان من اسباب هذا التوفيق انك بار بوالديك لان بر الوالدين ده يا جماعة شيء عظيم وشيء كبير جدا وكم من الاباء وكم من الامهات يصرخون ويبكون من عدم آه، من عدم بر آه، ابائهم وابنائهم آه، بيهم آه، أنا يعني نفسي كده يبقى هذه الحلقة الجميلة عن آه، أستاذنا الفاضل آه، الشيخ أحمد أبو المعاطي تكون كده عبارة عن احتفالية زي ما بنعمل احتفاليات واتصالات كده آه، كتير وتكلموني وكل واحد كده آه، يعرف الشيخ أحمد أبو المعاطي آه، يكلمنا عنه ويكلمنا عن أخلاق هذه هذا الرجل وكيف كان خلقه ال- القرآن آه، لأن الرجل الحقيقة آه، كان آه، زي ما قلت لحضراتكم في المقدمة آه، كان آه، مكفوفا لكن كل اللي أنا قابلتهم آه، كانوا بيقولوا إنه الشيخ أحمد كان إنسان رقيق للغاية وكان إنسان رحيم وعطوف على الناس للغاية وكان بيحب الناس آه، كثيرا جدا أهله وأبنائه وكل أهل القرية حتى اللي هو آه، منها آه، كانوا يقولوا لي كلام طيب جدا حتى الشباب الصغيرين اللي هم كانوا آه، صغار جدا أيام ما كان الشيخ أحمد أبو المعاطي آه، عايش وموجود وبيقرأ في المناسبات المختلفة قالوا لي كلام آه، جميل جدا وكلام طيب جدا عن الشيخ أحمد أبو المعاطي فأنا أتمنى أنه نعمل كده آه، احتفالية كبيرة للشيخ أحمد أبو المعاطي خاصة آه، في حاجة مهمة عايز أقول لكم عنها انه آه، خد بالك انه ممكن انسان آه، يكون عنده موهبة كبيرة جدا ويكون انسان فعلا ناجح وعنده امكانيات عقلية واسعة وموهوب في جانب معين آه، لكن هذا ال- الإنسان لا يأخذ آه، حظه من الشهرة آه، كويس كما ينبغي ولأنه موضوع الشهرة موضوع آه، بيدخل فيه آه، الحظ آه، بدرجة كبيرة جدا آه، انك انت علشان آه، تبقى انسان آه، مشهور وعندك موهبة معينة فالحظ يلعب دوره آه، كثيرا في آه، هذا الامر وتوفيق الله آه، سبحانه وتعالى الشيخ احمد احنا عايزين نكرمه ليه انا قلت لحضراتكم انه آه، اخويا محمود آه، حسان واخويا حسن قالوا لي انه الوالد كان بيحبه مأثرة فيا جدا آه، المسألة ديت الحاجة التانية انه الشيخ احمد كان امكانية صوتية رائعة جدا وكان نقيب قراء الدقهلية ودمياط وكان من القراء الكبار آه، في آه، حياته وهتشوفه دلوقتي هنسمعه آه، امكانية صوتية غير طبيعية يعني رجل موهوب بكل معنى آه، كلمة موهوب آه، إلا أنه لم يأخذ حظه من الشهرة ربما آه، لعوامل كثيرة آه، ما كانش آه، متملق آه، ولا كان مثلا بيجري على آه، الإذاعة والتلفزيون ولا كان بي آه، بيطلب من أحد أنه يقدم له آه، تلاوة أو شيء حتى آه، أنا في ثنايا هذا الحديث هحكي لكم كده آه، قصة له مع التلفزيون آه، ولكن بعد ما آه، نسمع هذه التلاوة آه، لفضيلة الشيخ أحمد أبو المعاطي من مسجد الحسين
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار
بسم الله
علاه الأمة أقماه للعلم النافع أنواه آه، شفتوا حضراتكم الإمكانية الصوتية الرائعة جدا للشيخ أحمد أبو المعاطي رحمه الله آه، وبعدين خد بالك بقى في حاجة يعني أنا سميع قرآن آه، ما تبقاش تسمع القارئ من أوله وإنما اسمع القارئ بقى بعد ما يوصل للجوابات بتاعته دي بقى من إيه من واحد سميع لأنه طول ما هو في آه، قرار طول ما هو لسه لسه بيطلع السلم سلم القراءة قصدي فبيبدأ الأول كان آه، الأستاذ عاطف آه، مصطفى اسماعيل آه، كان بيحكي لي حكاية آه، طريفة جدا عن والده عن الشيخ مصطفى اسماعيل الله يرحمه فأنا بقول للأستاذ عاطف بقول له إيه بقول له الشيخ مصطفى اسماعيل أول ما يقرأ آه، وبقولها له كده يعني بضحك بقول له أول ما يقرأ ما تحبش تسمعه اول ما يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقول الله الراجل ده هيقرا ده ده شكله كده مش هيقرا خالص فالاستاذ عاطف مصطفى اسماعيل ضحك وقال لي انا هقول لك طرفه جميله جدا حصلت آه، ايام ما كان الشيخ مصطفى اسماعيل بقى في اوجه ففي واحد آه، آه، قال ايه ال- ال- الشيخ مصطفى اسماعيل آه، يعني صاحبه بيقول الشيخ مصطفى اسماعيل موجود في المكان الفلاني اعتقد شبرا يمكن او كده كان بيقرا بالليل فراح بقى علشان آه، يسمع الشيخ مصطفى اسماعيل ما كانش آه، سمعه قبل كده فاول ما الشيخ مصطفى اسماعيل قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرا كده ايه او ايتين الراجل ما انسجمش منه فقال الله هو ده الشيخ مصطفى اسماعيل بقى اللي انتوا قاعدين تكلمون عنه فساب الايه ساب المكان ومشي فبعدين هو ماشي فسمع صوت رائع جدا مالي المكان من الميكروفونات اللي موجودة فبيقول آه، هو مين ده فقالوا له ده الشيخ مصطفى اسماعيل قال الله ده انا سايبه دلوقتي هو مش عارف يقرا هو ده الشيخ مصطفى اسماعيل فقالوا له اه الشيخ مصطفى اسماعيل فبيقول رجعت تاني وقعدت لقيت الشيخ مصطفى اسماعيل طبعا حضراتكم عارفين القيمة القرائية والقيمة الفنية والقيمة الصوتية للأستاذ الكبير الشيخ مصطفى آه، إسماعيل فبيحكي لي الأستاذ عاطف مصطفى إسماعيل هذه الطرفة وضحكني كتير لأنه آه، بقول له الشيخ مصطفى في البداية آه، كان بيبقى يعني مش هو الشيخ مصطفى إسماعيل فالقراء عموما آه، لهم أو يعني عندهم فن القراءة دارسين كويس أو فن القراءة آه، احنا معانا اتصال آه، عزيز علينا جدا آه، وهي الست آه، السيدة الفاضلة أم حامد آه، زوجة الشيخ أحمد أبو المعاطي رحمه الله السلام عليكم يا حاجة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل سنة وانت طيبة يا انت حاجة طيب يا أستاذ محمد وما نتحرمش من كلامك وما نتحرمش من ذوقك الله يكرمك يا والله حاجة.
كلك ذوق وما يطلع من بقك غير الذوق الله يكرمك و...
ألف ألف ألف شكر العفو يا حاجة الشيخ أحمد ده كان أنظف شخصية في الدنيا الله يرحمك وكان راجل حنون وكان مشهور قوي نعم.
يعني كان مشهور في كل الدنيا صحيح الناس كانت ده بقت بتحبك.
تجيله جوابات والله والله بقت تجيله جوابات من السعودية بقوا الله الناس ما يعرفوش تليفونات ويجيبوها لهم الإذاعة نعم ويجوا ويجوا يطلبوه ويتكلموا معاه واصحاب ومن دولة الجزائر لغاية دلوقتي بيسألوا علينا والله يا سلام والله يا شيخ مم.
احمد ما كنتش تحس انه كفيف لا نعم آه، كان صحيح.
هو بيعلمنا النظافة وكان الحاجة التوب الواحد هو اللي يجيبها له ما الله.
حسناش في يوم من الايام انه كفيف والله يا سلام إن شاء وكان الله.
دارس وكان استاذ قد الدنيا نعم والله يا استاذ كان استاذ قد الدنيا الله الله يرحمه، يرحمه الله ويحسن يرحمه.
مثواه اولا آه، أم حامد آه، انا بشكر حضرتك جدا على ال- ال- حسن الاستقبال لينا واحنا عندكم والواجب آه، اللي ده انتوا عملتوه معانا بجد والكرم نورتونا يا بابا انتوا نورتونا والله الله يكرمك يا واحنا حاج سعداء قوي الله اما يكرمك عن ال- الاساتذه الاستاذ محمد حسان واخوه نعم والله والده بقى يجي عندنا صحيح قالوا والله لي.
والله والده بقى يجي عندنا صحيح ساعات كتير يشتكي للشيخ احمد يقول له م- محمد ابن ده معذبني الناس مش عارفه بيعملوا فيه ايه وبيعملوا فيه ايه نعم يعني بقى يخاف عليه ويجي يشتكي للشيخ احمد بيخاف على الشيخ محمد اه طبعا طبعا لا يخاف عليه حقه يخاف على الشيخ محمد اه طبعا والله ربنا يبارك في وهو عمره.
يعني اذا كان ابنه بيقول لحضرتك هو والدي كان عارفه مم.
ووالده كان عارفنا وبقى يجي عندنا البيت الله يرحم الجميع الله يرحم الجميع الله الشيخ يرحم الجميع.
آه، الشيخ يا حاجه كده كان معاكوا في البيت آه، بيعمل ايه بيضحك الشيخ بيقعد كان بيلعب.
حنون وكان حبوب قوي وكان ما ما كنتش تحس ان معانا حد يعني كده يعني مقرئ قرآن بقى متزمت وبتاع لا مم، مم.
وكان مرح و يعني ما كانش اقول لك انا ما اعرفش اقول لك عليه ايه هو كان حسناته كتيره قوي قوي قوي هو اللي انا اعرفه ان الشيخ احمد كان دمه خفيف قوي كل أوي، الناس قالت لي أوي، الكلام ده وكان يقول قفشات كده وكان كان تروحه صاحب خفيفة قفشه جدا.
ونكته وكده اه والله الله, يرحمه نعم.
ويحسن مثواه طب مع الاولاد انت عندك كم آه، كم ولد يا حاج الله يخليهم بسم الله ما شاء الله يعني ولدين وبنتين الله يخليهم بارك فيهم يا آه رب.
عنده احمد وحامد اه وعندنا حامد ده يعني قد الدنيا بحالها ربنا يخليهولك ربنا يطرح فيه الف بركه ويجعله عوض لابوه يا رب يخليهم لك كلهم يا ربنا رب يخلي حضرتك بس ال- انا والشيخ- ليا كلمه صغيره اتفضلي يا حاج يعني هو الشيخ احمد كان نقيب القراء ده اهليه ودمياط وبيله نعم دي ك- كفر الشيخ آه، هي بيله بالتحديد اللي كانت كفر الشيخ يزهر كان فيها نقيب يعني نعم نعم بس بقت الناس تلجأ له من امانته اه تمام وكان تمام.
يصعب عليه قوي قوي ال- الارامل وال... والواحده اللي لها اطفال وجوزها متوفي وكانت الاجور بتاع النقابه دي متدنيه قوي نعم.
فكان يزودهم من جيبه يا سلام والله ولو المعاش ما جاش كان هو يدفع من جيبه يا سلام يا سلام وكان راجل كريم قوي والله يا استاذ محمد الله يرحمه ويحسن اليه الله يرحمه وكفايه وكان صوته يعني هو ما كانش مولود كفيف اصلا اه لا هو كان مولود مبصر بس يا كان سلام.
عندهم ظرف بقى يعني ظروف كانت مامته لها ولد اكبر منه نعم ومات هنا في بحر بالاس نعم مات غرقان فامه وهي ماشيه وقع منها كانت عندنا الاول حته فيها يقول لك حلفه وبتاع ما اعرفش تعرف الحاجات دي ولا لا نعم فنسوه لتاني يوم على ما دفن هو واخوه وبتاع فافتكروا ان كان معاهم احمد ده وقع منهم في الغاب ولا ايه اه فراحوا جابوه الصبح لقوه عينيه ما بيشوفش بيها يا سلام لكن هو كان مولود مبصر وكل حاجه آه، لكن ربنا سبحانه وتعالى عوضه عن آه، فقد ربنا عوضه البصر باجمل صوت واجمل قلب صحيح ده كان قلبه حلو قوي قوي قوي واجمل هيئه برضه هو كان جميل يا حاج أوي، الله أوي.
يرحمه ما احنا شهادتنا فيه مجروحه بقى بس هو حبيبنا الله يرحمه الله يرحمه.
يرحمه ويحسن اليه كان لبسه حلو شيك وانيق قوي أوي.
قوي ده كان الناس كده بقت تحشره وهو ماشي الله يقولوا له احنا يرحمه خايفين عليك لا تتخطف ما انت السبب بقى يا حاج ربنا يبارك فيه لا هو اللي كان نظيف يا سلام والله كان بيعلمنا النظافه يا سلام الله يرحمه الله يرحمه ويحسن اليه شكرا يا حاجه بس شكرا انا يا ليا محمد.
طلب صغير تحت امرك شكرا حبيبي يعني اتفضل.
القراءات اللي بقت تيجي في رمضان اللي هي قبل الفطار نعم بتذاع تاني هنذيع للشيخ ان شاء الله آه، هيبقى عندنا الفترة القادمة آه، في قناة الرحمة بإذن الله آه، يعني مساحة آه، كبيرة للتلاوات النادرة وبإذن الله هتسمعي الشيخ كتير وخليكي معانا في أعلام الأمة كده هن- هندي للشيخ حقه اللي هو البركة في كان حضرتك.
آه، مهضوم من قبل الإعلام والله والله هو خد حقه بمجرد حضرتك ما شرفتنا في البيت الله يعني يكرمك شكرا ربنا جزيلا يخليك لنا شكرا مع يا حاج سلامة بار الله.
عليكم مع السلام سلامة الله ورعايته شكرا شكرا السلامة.
آه، كان معانا طبعا آه، الحاجة آه، أم حامد آه، زوجة آه، آه، القارئ الفاضل والشيخ الحبيب الشيخ أحمد أبو المعاطي ودلوقتي حضراتكم آه، هتشوفوا كده لقاء عملته مع آه، ابن الشيخ وهو حامد أحمد أبو المعاطي آه، في قريته اللي هي قرية الجوادية مركز بلقاس محافظة الدقهلية
أعلام الأمة أقوماه للعلم النافع أنواه يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار حياهم رب غفار أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا في كل مجال قد برعوا هم أعيان أخيار حياهم رب غفار من فيض الرحمن بالعزة قد ساروا واليوم نحيي من آه، أنا دايما أقول للسادة المشاهدين آه، إنه برنامج أعلام الأمة آه، ليس برنامجا للسيرة الذاتية فقط يعني مش بنتناول ال- المواليد والوفاة والأمور دي فقط وإنما آه، تنقلي من آه، ال- القناة أو من القاهرة إلى آه، القرى وإلى آه، الأحياء آه، التي نشأ فيها آه، هؤلاء الأعلام آه، له هدف أساسي وهدف رئيسي هو آه، اننا لابد ان نتعرف على الجوانب الانسانيه لهذا العالم او لهذا القارئ او لهذا العالم آه، لذلك احنا بننتقل بالكاميرا علشان نحقق هذا الهدف وعلشان يكون هذا العلم قدوه للناس اللي بيشوفونا ونعرف آه، صلته باهله كان شكلها ايه نعرف آه، انه بالنسبه مثلا لقراء القران الكريم آه، يا ترى هذا الرجل كان بيقرا القران الكريم فقط علشان الشهره ولا كان بيقرا القران الكريم علشان الاذاعه والتلفزيون والناس تعرفه ولا كان بيطبق هذا آه، الكلام آه، لذلك انا آه، معايا دلوقتي آه، ابن الشيخ احمد ابو المعاطي وهو الاستاذ حامد احمد ابو المعاطي اهلا وسهلا يا استاذ حضرتك يا استاذ محمد يعني بك حضرتك كده ترتيبك الكام في الإخوة لا انا ترتيب الرابع ان شاء الله يعني انتوا كام أخ وأخت خمسه ربنا يخليكم الذكور والإناث ذكور واناث اه يعني ثلاثة واثنين اناث ثلاثة ذكور واثنين اثنين اناث اه كده ربنا يخليكم ويبارك فيكم يا رب وذرية صالحة إن شاء الله بإذن الله آه، أستاذ حامد أنا عايز يعني مش عايز أعرف ال- الميلاد وكده بالنسبة للشيخ لكن أنا عايز زي ما أنا قلت في المقدمة آه، العلاقات الإنسانية الخاصة بالشيخ وأنا مع ابن الشيخ فكيف كانت علاقة الشيخ بولاده علاقته بيكم كأب يا ريت تكلمنا عن هذا الأمر والله العلاقه بينا كانت كويسه جدا جدا وكان دايما عاطينا الحريه في كل شيء بس في حدود ال- الم- المطلوب يعني واخد بال حضرتك ويعني ما ما اقدرش اقول اكتر من كده طيب هو كان بيهتم بالقرآن في البيت طبعا اكيد طبعا كان بيراجع القران دايما وكان دايما حتى في ال- في البيت دايما القران شغال في البيت دايما على طول و- وكان دايما يذكرنا بيه على طول ويذكر نفسه كده طيب انتوا بعد وفاة الشيخ علاقتكم ببعض ايه بالنسبه علاقتكم كإخوة ببعض ايه علاقتنا كويسه جدا وزي ما هي يعني في صلة رحم بينكم طبعا في صله رحم طبعا وبنزور بعض وكويسين جدا الحمد لله طيب اللي الشيخ الله يرحمه كانت علاقته بالوالدة شكلها ايه علاقه طيبه وحميمه جدا وكويسه والحمد لله تمام يعني اه انتوا كنتوا بتحفظوا القرآن ولا لا والله بصراحة يعني للاسف ليه يا استاذ احنا حامد كلنا كل واحد كان له اتجاه تاني مختلف طبعا وطبعا كانت برضو مشغوليات الحج بالنسبه لنا كانت آه، هي دايما اللي ما بتخليناش نتقرب من بعض شويه في حكايه القران بالذات في الحفظ يعني.
هو كان بيقدر يجمع بين اه، الشغل بتاعه وانا عارف انه الشيخ كان مشغول كتير كان بيقدر يجمع بين الشغل بتاعه وبين العيلة الاسرة والله ده كان يعني بسيط جدا لان كان دايما الاذاعه او ال- ال- ال- القران دايما عموما كان واخد كل وقته كان واخد كل وقته يعني كان بيقضي معانا ساعات بسيطه جدا جدا طيب في يا ري- يعني كان بيبقى ساعات يكون شديد معاكم في التربية كان في قسوة احيانا امتى يعني لما يكون في غلط او او حد عمل موقف مش كويس بس دايما كان برضه بينصحنا وبيعرفنا برضه الصح من الغلط وكان هو كان دايما شديد بس كان دايما بي بي بيتصرف باليونة في الاخر انت حضرتك حضرتك كنت مرافق للشيخ ح- اه ما كنت مرافق آه، قد ايه كام سنة آه لمده 11 سنه تقريبا اه ال- الشيخ كان في ال 11 سنة دول بقى يعني الناس كانوا بيستقبلوه ازاي آه، كان آه، حياته مع ال- مع الناس ازاي اللي كان بيروح لهم والله العظيم كانوا بيستقبلوا استقبال استقبال كويس جدا جدا وكنا حتى لما نروح اي قريه او مدينه فكنا حتى نلاقي الناس بتستقبلنا على الطريق طيب آه، استاذ حامد آه، ال- الشيخ طبعا آه، كان قارئ في ال- الاذاعه آه، فيا ترى انت تواصلت مع الاذاعه بعد وفاه الشيخ ولا لا لا طبعا متواصل معاهم والاذاعه بصراحه بتذيع له كل يوم آه، ح- يعني قراءات وتلاوات متعدده والصله بينهم وبينهم كويسه جدا جدا يعني ما فيش اهتمامك بتراث الشيخ ايه بالنسبه للتراث نفسه تراث اه الت- القراءات والله القراءات بتاعته انا بحاول يعني انا دايما حاليا دلوقتي اي مكان بنزله بلاقي فيه شريط نادر او تلاوه نادره بجمعها بجمعها عندي في المكتبه بتاع الشيخ من اي مكان من احد الاماكن المحبين اللي هو كان بينزلها وعنده محبين وكده يعني اه طيب انا اشكرك كتير يا استاذ حمد شكرا جزيلا شكرا شكرا يا أستاذ.
أعلام الأمة أقمار للعلم على فكرة أنا لاحظت البر ده آه، موجود في آه، أبناء المشايخ كلهم يعني آه، أنا لما التقيت بأبناء الشيخ الحصري آه، رحمه الله آه، لقيت عندهم بر غير طبيعي بوالدهم آه، التقيت بأبناء الشيخ عبد الباسط عبد الصمد نفس الأمر آه، التقيت بأبناء الشيخ البنا آه، التقيت بأبناء الشيخ آه، مصطفى آه، إسماعيل وأحفاده آه، كلهم آه، مش التقيت بأبناء الشيخ شكري البرعي بأبناء الشيخ حمدي الزامل آه، الأستاذ رضا والأستاذ محمود والأستاذة نهلة والأستاذة ميرفت و- آه، والكل يعني آه، منهم آه، لقيت آه، في بر كده آه، جميل يريح قلبك آه، من ناحية آه، آه، آبائهم آه، بر لآبائهم آه، وربما بقى يعني ممكن الحلقة ديت حلقة عن البر آه، ناخد آه، ابن الشيخ أحمد أو المعاطي أحمد السلام عليكم عليكم السلام السلام عليكم يا أهلا وسهلا عليكم السلام مع حضرتك مهندس احمد ابو المعاطي أهلا يا باشمهندس اهلا وسهلا بحضرتك أحمد أحمد أبو المعاطي مش كده احمد احمد ابو المعاطي يا اهلا وسهلا اهلا وسهلا بحضرتك آه، اتفضل يا انا حبيبي بس انا بس حابب اعمل مداخله سريعه كده اتفضل لن تزيد طبعا في قدر الشيخ احمد ابو المعاطي عند الجميع نعم تمام لان طبعا الشيخ احمد ابو المعاطي اللي هو اللي انا افتخر ان هو والدي نعم.
كان علم من اعلام الوطن العربي كله وطبعا صحيح.
علم من اعلام الاذاعه المصريه صحيح
كان كثيرا يعني يعني كان كثير العطاء نعم
سواء كان مع اهله مع اقربائه مع مع جيرانه مع اي فرد ايا كان مكانه ايا كان موقعه ايا كان مسماه كان دائما العطاء وخصوصا مع اهل النقابه اه كان كان دائما بيسعى للخير لاهل النقابه للقراء آه، اهلا وعطاء فقط القراء مم.
طبعا مم.
اهل نقابه القراء طبعا مم.
وكان طبعا يعني على سبيل الذكر كان طبعا الوحيد اللي كان بيساعده على فعل الخير للنقابه طبعا الشيخ الراحل الشيخ الشيخ ابو العلين شعيشه اه يا سلام طبعا كان الوحيد اللي بيساعده على فعل الخير في النقابه يعني مم.
وكانوا دائما ما يجتمعوا عشان يفكروا يعني ازاي يطلعوا طرق جديده لمساعده الاعضاء نعم وانا كنت شاهد على الكلام ده طبعا يعني آه، حضرتك وكان- اكبر ولا الاستاذ حامد لا انا انا اكبر من أستاذ حامد اه آه، تمام.
لحقت الوالد يعني فضلت كتير مع الوالد طبعا مم.
طبعا هو كان دايماً الوالد الوالد توفاه الله يعني سنة 2011 يعني مش من زمان قوي لا طبعا يعني يعني سنه من دلوقتي سنه اه آه، 23 اكتوبر آه، 23 10 شهر 10 23 اكتوبر 2011 مظبوط اه طيب علاقة الشيخ الله يرحمه كانت آه، آه، بال آه، بالقراء الكبار ايه يعني طبعا القراء كلهم كانوا حبايبه آه، باعتباره نقيب للقراء في الدقهلية ودمياط وبيلة زي ما الوالدة قالت لكن علاقته بالقراء الكبار يعني غير الشيخ آه، ابو العينين شاشة الله يرحمه والله والدي الله يرحمه الف رحمه والنور عليه طبعا يا رب كان يعني كان علاقته بكل الناس كويسه لانه اصلا انسان مسالم يعني صحيح كتير بيحب الخير للناس بس هو كان يعني على علاقه شديده وعلاقه اسريه وعلاقه حميمه بالشيخ ابو العينين اه تمام لانه كان يعني كانوا دايما بيتفقوا في الخير مع بعض يعني كانوا لما يجوا الله يسعوا للخير مم.
يتفقوا مع بعض بيلاقوا نقطه يتقابلوا فيها يعني الله ف- يعني جميل.
الشيخ ابو العينين سياسه طبعا وانا حضرت له كتير وجلست معاه كتير يعني كنت عم- كان كانوا يتكلموا قدامي كنت بحس ان في وفاق في الخير بينهم يعني نعم يتكلموا يعني ما بيختلفوا ابدا يا سلام يعني لو لو ذكروا النقابه يعني يجيبوا افكار يجيبوا بقى فلوس للاعضاء يعني لان طبعا حضرتك عارف موضوع المعاشات كان دايما دايما بيحاولوا ان هم يساعدوا في زياده المعاشات كانت قليلة ال- كتير طبعا اه فكانوا بيشوفوا طرق ان هم ي- يس- يزودوا المعاشات لل- للاعضاء نعم مم.
وكان طبعا الشيخ ابراهيم هو الوحيد اللي بيساعده على الكلام ده لانه كان يعني زي ما قلت لحضرتك كان في وفاق بينهم اه الله يرحمه وطبعا يعني زي ما قلت لحضرتك إن يعني في مواقف كتير يعني انا انا ما احبش احكيها طبعا لان يعني دي حاجه بين والدي وبين ربنا يعني ربنا اللي بيحاسبه عليها طبعا وربنا اللي هيجزيه خير طبعا اكيد ان شاء الله عليها يعني لا احنا يعني كان- نعلم تماما يا باشمهندس احمد انه الشيخ احمد ابو المعاطي كان خيرا والكلام ده لما جيت عندكم القريه حسيت بيه كتير بلقاءات الشباب ولقاءات الناس حسيت ان هو فعلا آه، كان انسان كان خلقه القران حضرتك عاوز تقول حاجه تانية يا باشمهندس لا ربنا يخليك بس انا اختم كلامي مع حضرتك يعني الله سمعت حضرتك ان يخليك.
الكلام ده مش هيزيد حاجه طبعا في قدر الشيخ احمد ابو المعاطي الله ان يسلمك ربنا طبعا كرمه في حياته بحفظ القران صحيح وكرمه في مماته انه مات وهو حامل لكتاب الله يعني الله ويكفيه شرفا هذا ما انا بقول لحضرتك الحمد لله وانا نعم بشكر حضرتك كتير يعني الحمد لله شكرا يا باشمهندس الحمد لله ربنا بارك الله فيك آه، الحقيقة يعني آه، عجبني جدا آه، مقولة آه، قالها الباشمهندس أحمد أحمد أبو المعاطي دلوقتي آه، إنه بيقول كان آه، يلتقي مع الشيخ أبو العينين شعيشع في حب الخير حب الخير للقراء وحب الخير للناس آه، جميعا وما أعظم آه، أن يكون قلب الإنسان آه، مليئا بالخير ومليئا بالحب للناس وده اللي احنا آه، محتاجينه آه، في عصرنا آه، هذا آه، انا عايز كده آه، حضراتكم برضو تسمعوا آه، جزء من آه، تلاوة المرحوم الشيخ احمد ابو المعاطي آه، رحمه الله آه، لسورة يوسف في مسجد آه، الحسين
أقمار للعلم النافع أنوار يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار أعلاه الأمة أقمار يعني صوت الشيخ احمد معاطي كده صوت رقيق تحس ان هو بيقرأ القرآن من قلبه وليس من لسانه فقط تحس بالخشوع في صوت هذا الرجل تحس ان هو بيشعر بالآيات وهو يقرأها تحس انه فيه عالم بيقرأ يعني مش قارئ بس تشعر ان فيه عالم بيقرأ القرآن الكريم ولذلك والله انا قاعد دلوقتي قلبي يعني يعتصر آه، آه، معانا الاستاذة آه، مي احمد ابو المعاطي السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا استاذه مي آه، دكتورة مي مع حضرتك يا دكتوره مي اهلا ازي بيكي حضرتك؟
دكتوره في ايه يا دكتوره آه، دكتورة صيدلانية يا اهلا وسهلا آه، الوالد طبعا يعني انا عارف ان انتوا كنتوا بتحبوه قد ايه فانا عايز يعني تبيني لي كده آه، مدى الحب للوالد الحبيب آه، المعروف والقارئ الكبير آه، الشيخ احمد ابو المعاطي أولا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ محمد على الحلقة ديت الله يكرمك آه، تاني حاجة عايز أقول لحضرتك إنه فعلا آه، بابا الله يرحمه أعلى من أعلام الأمة نعم آه، وفعلا مهما اتكلمت عن قد إيه طيب وقد إيه حنين وقد إيه عطوف بجد مش آه، مش هيكفي الكلام يعني يا سلام ما شاء الله.
آه، بابا بس مش ان هو كأب بيدي لولاده الحنان والعطف او كده آه، او انه قارئ قرآن فبيديهم ازاي القدوة في ال- في العلاقة مع ربنا يعني هو قدوة في كل حاجة نعم يعني قدوة ازاي يعني حتى اتيكيت الاكل مش مثلا ان هو آه، قارئ قرآن فمش ان هو يفكر في اتيكيت ال- اسلوب التعامل في الحياة او مع الناس يعني ما شاء الله كويس في كل حاجة تمام قدوة حسنة في كل فرع من فروع الحياة يعني آه، دكتورة ال- انت بتحسي بايه كده لما بتكوني في آه، مكان عملك او بتروحي آه، اي مكان وعارفين كده آه، انك انت بنت القارئ المعروف آه، والاشهر آه، الشيخ احمد ابو المعاطي بتحسي بايه يا دكتورة يعني كلمة شرف تبقى قليلة جدا يعني يا يعني سلام أكبر شرف إنه أنا بنته مفيش الله.
كلام ممكن يتقال إن هو بعد كده يعني ده ده لو يدل على حضرتك حسن شفت التربية أصلا بس إنه حتى الجيران أو الناس اللي في القرية نفسها بيتصرفوا إن هو من قريتهم يا سلام الله الشيخ كان كده آه، يعني بيهتم بتعليمكم واضح طبعا من تعليم حضرتك ان هو آه، كان بيهتم بتعليمكم اهتمام كبير بابا ما شاء الله مش عايزة أقول لحضرتك إنه يعني أدق التفاصيل في حياتنا مش مهتم بيها يعني عنده أحفاده وولاد أبي حامد آه، أحمد وهالة نعم يعني التعليم معاهم يعني حاجة مهمة جدا لازم أحمد الصغير ده يطلع قارئ زي جده لازم يهتموا سلام.
بحفظ القرآن مم.
يعني أدق التفاصيل مهتم بيها مع آه.
كل مشغولياته في شغله وفي عمله وعايز أقول لحضرتك إنه كان بالليالي بيبات بره في شغله ومضطر اكيد انا عارف اه وبالرغم من كده لا مفيش أي تقصير لا في حنان وعطف الأب ولا في التعليم ولا إنه قدوة حسنة في كل تصرفات نعم الله يكرمك يا دكتورة مي آه، احمد ابو المعاطي آه، على هذه الشهادة آه، وطبعا شهادتكم ليه كابناء وبنات وزوجته آه، هذا طبعا اكبر وسام آه، على صدر هذا القارئ العظيم شكرا يا دكتورة مي العفو شكرا آه، الحاجة الفاضلة الحاجة سناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا يا حاجة سناء أهلا بيك آه، رحب بك في الجنة أخي يا رب.
ب- بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أنا لسه فاتحة التلفزيون دلوقتي وعرفت إن أنتوا بتتكلموا على شيوخنا الأجلاء نعم رحمهم الله وغفر لهم وجعلهم في الفردوس الأعلى مع الحبيب يا رب.
ونحن معهم بفضل الله بس عندي كلمة قصيرة عن الزواج في سن صغيرة للفتيات اه اتفضلي ب- وب- وأقول لأبنائها أب- وأقول قبلها حتة صغيرة ممكن؟
اتفضلي يا حاجة سناء مش عايزه اقول لا مجال للصدفه في ملكوت الله في ملكوت الله الواسع القوي المتين المتقن المتناسق المتناغم المتسق البديع يقول ربي ان كل شيء خلقناه بقدر ولا نملك الا الخضوع والانكسار والخشوع والخشيه وما قدر الله حق قدره اما عن الزواج في سن صغيره هقول بسرعه باذن الله نعم اتفضلي الزواج في سن صغيرة للفتيات مباح وليس جبر مباح وليس جبر نعم ودرء المفاسد مقدم على جلب المنافع وكل بنت هي حالة قائمة بذاتها تمام تمام شكرا يا حاج سناء آه، بارك الله فيك واحنا دائما آه، بنسعد بهذه المشاركات الجميلة آه، من حضرتك وهي مشاركات بناءة وربنا ينفع بيك يا رب وبنساء المسلمين آه، جميعا آه، ويكثر من أمثالك يا رب آه، الشيخ أحمد أبو المعاطي رحمه الله آه، كان بالنسبة لي الإذاعة آه، كان قارئا آه، مشهورا جدا وكان آه، بيقرأ الفجر وفي ال- بشكل دوري طبعا وفي المناسبات المختلفة وأيضا في التلفزيون لكن آه، أنا عايز أنوه إلى حاجة الحقيقة يعني سبحان الله التلفزيون آه، بيلعب دورا كبيرا آه، في الشهرة آه، لذلك هو على الرغم ان هو كان معتمدا كقارئ للاذاعه والتلفزيون الا انه في العهد البائد آه آه صدر قرار كده ما اعرفش ايه القرار ده آه صدر مين اللي اصدره وصدر ليه وحيثيات هذا القرار ايه انه اي قارئ اصيب ب يعني فقد البصر كان مكفوفا فيمنع من القراءة في التلفزيون ده كان في العهد البائد طبعا هذا الكلام مش موجود دلوقتي خالص وكل القراء لهم الحق في القراءة في التلفزيون لكن في ذلك العهد الظالم صدر قرار بمنع القراء المكفوفين من القراءة في التلفزيون وكان منهم فضيلة الشيخ أحمد أبو المعاطي وفضيلة الشيخ محمد عبد العزيز حصان فتقدموا قدموا دعوة يعني اشتكوا التلفزيون ويعني كان في حاجة كده تدعو للأسف أنه عملوا اختبار تاني ونجح الشيخ أحمد أبو المعاطي في هذا الاختبار فما كان منهم إلا أن هم يقدموا له جواب شكر على إيه على أدائه الرائع سبحان الله هنشوف كده لقاء مع أحد محبي الشيخ أحمد أبو المعاطي
أعلاه الأمة أقماه للعلم النافع أنواره يهدون الأمة للخير حياهم رب غفار
في قرية الجوادية مركز بالقاس بمحافظة الدقهلية كان لي هذا اللقاء مع أحد محبي فضيلة القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي والحقيقة أن محبي هذا الرجل كانوا كثيرين جدا جدا ومن عشاقه لأنه معروف أن الشيخ أحمد أبو المعاطي كان يعني شيخ مشهور وله محبين كتير ويعني الكثيرين من الناس كانوا بيهتموا بتراث هذا الرجل ومنهم المهندس عزت أحمد عطية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته باشمهندس بقى أنت من عشاق الشيخ أحمد أبو المعاطي فأنا عايز منك كده مادة مادة ترضيني وترضي المشاهد ان شاء الله انت حضرتك كده تعرفت على الشيخ امتى والله معرفتي بفضيلة المرحوم الشيخ احمد ابو المعاطي كانت سنة 1980 يعني ما يقرب عن 31 سنة وبعدين كان هذا الرجل كان رجل له معطاء كان راجل يعني كان يعني صاحب خير وبعدين كنا بنعتبره أنا راجل يعني بعتبر من عائلة قرآنية لفضيلة المرحوم الشيخ شكر البرعي وكان الشيخ شكر البرعي كان يعني الشيخ أحمد صديق للمرحوم فضيلة الشيخ شكر البرعي فكان بيجمع بيجمعنا دايما في بيت الشيخ شكري وكان على طول يعني أنا يعني مع الشيخ أحمد بقالي 31 سنة اللي اعتقد يا باشمهندس الكلام ده قبل ما الشيخ احمد ابو المعاطي يلتحق بالاذاعه متهيألي اه كان الشيخ احمد هو في الثمانينات او في بدايه الثمانينات بدايه الشيخ احمد طبعا في الاذاعه كانت سنه 1985 وكنا يعني الشيخ شكري البرعي كان يعني حبيبنا في الشيخ احمد ابو المعاطي والشيخ احمد ابو المعاطي دي كنا بنعتبره واحد من اهل البيت كان موجود عندنا من آه كنت حضرتك قلت لي قبل اللقاء انا بفكرك انه الشيخ الله يرحمه آه كان بارا باهل الشيخ شكري البرعي حتى بعد وفاة الشيخ وايضا كان برا بالشيخ شكري يعني هذه العلاقة كانت علاقة ايه الصديق بصديقه ولا استاذ مع تلميذ ولا كان شكل العلاقة دي ايه والله انا بتكلم في منتهى الوضوح وفي منتهى الصراحة اللي عمله الشيخ احمد ابو المعاطي يعني ما يتنساش وبصراحة جدا ان الشيخ احمد المعاطي كان يقول ان الشيخ شكر البرع دي استاذي وكان بيعتبر نفسه ان هو تلميذ لدرجة ان الشيخ احمد المعاطي كان على طول يعني انا افتكر له حاجات كتير جدا يعني اقل شيء ان انا اقدمه للشيخ احمد المعاطي ان هو كان دائما دائما ان هو كان متواجد في بيت الشيخ شكر البرعي يعني اذكر بعض حاجات وينكم الكلام كتير قوي قوي قوي عن فضيله المرحوم الشيخ احمد معاطي لدرجه ان انني كنت بعتبر الشيخ احمد معاطي دي ولي زي والدي الحاج احمد عطيه كنت بعتبره في نفس الدرجه بتاعه الحاج احمد عطيه الشيخ احمد المعاطي دي يعني لما نيجي نتكلم عنه يعني عاوز عاوز يعني تاريخ ان الواحد يتكلم عنه تاريخ ازاي الشيخ احمد المعاطي دي كان يعني اي ميتم عندنا في البلد كان يعمل لواجب اي اي حفله عندنا في في عائله الشيخ شكر براي كان يقوم بالميتم كله من مصاريف من كل شيء يعني كان هو يعتبر هو الراجل بتاعنا في قلب البيت لدرجة ان احنا كنا بنعتبره كبير البيت كبير العيلة بالنسبة لعائلة الشيخ شكر براي او المرحوم الشيخ شكر براي طب انت باشمهندس اهتمامك بتراث الشيخ احمد كمحب بتعمل ايه كده علشان تنشر هذا التراث والناس تعرف مين هو الشيخ احمد المعاطي خاصة يعني انه اعتقد ان الشيخ يعني ظلم الى حد ما بالنسبة للانتشار والشهرة قصدي الاعلامية طبعا والله انا عاوز اقول حاجة يعني بالنسبة للشيخ احمد المعاطي يعني انا يعني جمعت له تراث كتير وبعدين لدرجة ان احنا كان عندنا مكنة تسجيل بنسجل كل شرايط الشيخ احمد الماطي ونوزعها على المحبين يعني وزعوها مجانا يعني مجانا طبعا اكيد يعني انا بنشتري مثلا علبه شرايط او مجموعه من الشرايط وطبعا اسطوانات برضو بنسجل كل اللي يطلب يطلب مننا نوزعه على المحبين ونسمع الناس القران وبعدين كان راجل دي كان يعني تحس ان هو كان راجل كان ذو شعبيه الشيخ احمد ماطر دي تحس ان هو كان شع شع ناس بتحبه كتير قوي قوي قوي قوي يعني كان هو بقول لك بعتبره ان هو اخلاقه كانت طيبه كده و... وهادئ في الطباع ولا كان عصبي كان يعني شوف هو كان في يعني درجه الذكاء كنت تقعد معاه تحس ان انت قاعد مع راجل يعني من الناس اللي هم يعني من الناس اللي مش هيكرروا تاني من الناس اللي هم يعني تعتبرهم مثل اعلى شهادة حق يا باشمهندس وبشكر حضرتك كتير قوي قوي على هذا اللقاء بشكر طبعا يعني الدكتور قناة الرحمة وعلى رسوم الدكتور الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان والقائمين على قناة الرحمة وطبعا برضو نشكر الأستاذ وأخي وحبيبي الأستاذ محمد السجيني وطبعا أنا طبعا لما اتكلمت معاه في طبعا إن احنا عاوزين نعمل لقاء عن فضيلة المرحوم الشيخ أحمد الماطي طبعا لبى الدعوة وأنا أشكره كثيرا لأن بصراحة يعني دايما دايما هو سباق لما الواحد يطلب منه أي حاجة بصراحة ما بيتأخرش عن أي حد يعني برضو حضرته برضو في لقاء مع الشيخ محمد عبد العزيز حسان وبرضو تعرفت عليه برضو من المحبين وأنا أتمنى أن بعتبر أن الأستاذ محمد السجيني أخ فاضل وأخ كبير بالنسبة لعزة أحمد عطيه شكرا أعلام الأمة أقماه للعلم وانا اشكر حضرتك يا باشمهندس عزت وانا طبعا خادم للعلماء وخادم للقراء وخادم لابناء العلماء والقراء وده شرف عظيم لي انا افتخر به في حياتي ان اتيحت لي الفرصه ان انا ادخل بيوت هؤلاء الناس وربما ما أنا فيه من خير وبركة لأنني أحب هؤلاء الناس شفت حضراتكم اللقطات الجميلة اللي خدناها في ريف مصر ريف مصر ده مفيش زيه في العالم كله ريف حالم كم أنجب لنا من عبقري وعالم نراكم على خير إن شاء الله في حلقة أخرى عن الشيخ أحمد أبو المعاطي السلام عليكم
أعلام الأمة أقماه للعلم